أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر أعمالنا من الرياء وطهر أعيننا من الخيانة اللهم طهر ألسنتنا من الكذب ربنا آتنا من لدنك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم ألهمنا الرشاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبعد فقد قال الله جل وعلا في سورة التوبة والتي نحن بصدد مدارستها في هذه المحاضرة التي سوف نتناول فيها أسباب وعلاج النفاق قال الله قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين الآية دي ترعب الآية دي بتقول إن موضوع النفاق في أخطر ما يكون انتوا فاهمين دول هينفقوا دول هيتصدقوا الصدقة دي تطفئ غضب الرب تطفئ الخطيئة أنفقوا طوعا طواعية أو كرها إلزاما لن يتقبل منكم يا نهار أبيض يتقفل الباب الآية دي بتقول استفق قبل أن تندم الحق نفسك أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك إنه لو تسلل في قلبك النفاق يوصل فين لن يتقبل منكم إنكم كنتم ما قالش إنكم قوم فاسقون يعني متلبسين بالفسوق لا في ذنب سالف قطع الطريق أنا أراها من أشد الآيات التي جاءت في صفة النفاق وفي الكلام عن موضوع النفاق لأنه لما يوصفهم بأوصاف يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون كل المعاني دي واصلة المرة دي بقى ينفق طواعية ينفق هيعمل هيشتغل ولن يتقبل منه قالوا كذلك شأن المردود لا يقبل منه توصل ولا يغير حكم شقاوته بتكثير التعمل والتكلف فاهمين؟ يعني هيشتغل وهيتكلف وهيتعمل يعني هيتكلف العمل لكن لما سبقت شقاوته رد الباب الآية دي بتقول إياك والنفاق النفاق بالذات ابعد عن السكة دي العلامات اللي احنا قعدنا نتدارسها على مدى الثلاث محاضرات السابقة بالله ضعها أمامك واحذرها تمام الحذر لأنها قد تغلق الباب فإذا أردت بعد ذلك إصلاحا أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم فهمتوا؟ الآية بتديني نذير بتديني نذير خطير من قضية النفاق قالوا تقرب العدو لو ربنا غضب عليك وصرت عنده اسمك هكذا منافق تقرب العدو يوجب زيادة المقت طب ده هيتقرب تقرب العدو يوجب زيادة المقت ما هو بيتقرب بينفق ما الآية ترعب عشان كده ده هيشتغل يوجب زيادة المقت بس الجانب الآخر بقى اللي احنا عشان حسن الظن علشان يبقى طوق النجاة وتحبب الحبيب يقتضي زيادة العطف عليه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات لو صرت عنده محبوبا ودي بتديني روشتة في العلاج أحد بنود روشتة العلاج تحبب إليه بما تستطيع الحل هنا تحبب الحبيب يقتضي زيادة العاطف وتقرب العدو يوجب زيادة المقت الحاجات دي ما ينفعش تتغافل عنها ما ينفعش تسمع الكلام ده ثم تولي الأدبار ما ينفعش تسمع الكلام ده وتنفض له وتقول ليها وقت آخر لو تسلل النفاق في قلبك عامل زي الورم السرطاني يتفشى فيك ويصعب علاجه هو كده بالظبط يعني لو أردنا أن نضع أمراض القلوب ونشخصها على أمراض مستعصية وأمراض تحتاج إلى علاج لكن طويل بعض الشيء وأمراض هينة ويسيرة فعلى رأس قائمة الأمراض الخطيرة المستعصية مرض النفاق فبالله إذا سمعتم هذا الكلام بالله استجيبوا لربكم إذا دعاكم لما يحييكم تعالوا بنا نتدارس أسباب النفاق في ضوء سورة التوبة وقبل ما نتكلم عن هذا الموضوع عايز أدي فكرة عامة عن سورة التوبة بالذات على اعتبار أنها الصورة التي فضحت المنافقين هي الصورة اللي شخصت الداء وأظهرت مظاهره وبينت هذه المظاهر وبينت الأسباب وطريقة العلاج هذه الصورة لابد أن يتمعن فيها كل مسلم فضلا عن ملتزم وقد أوصانا الفاروق عمر رضي الله عنه بأن نتعلمها قال كما أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور والبيهقي في الشعب عن أبي عطية الهمداني قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا أي معاشر الرجال سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور وهذا الخبر مروي عنه بإسناد صحيح فسيدنا عمر ادانا هذه الوصية ان احنا نتأمل ونتدبر سورة براءة خاصة هذه السورة سميت بأسماء كثيرة يهمنا منها أنها سميت الفاضحة كما ذكر ذلك عن ابن عباس قال التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها وهذا في صحيح البخاري فهي الفاضحة وهي المشقشقة الاسم ده جميل قوي ومهم قوي ايه المشقشقة دي قال ابن الأثير شقشقة يقال هذا لسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لأنهما المبرئتان من النفاق والشرك فكلمة تشقشق معناها أفاق وبرأ يعني فيها معنى جميل معنى إيه بقى أنها التي تبرئ من النفاق تشفي الواحد من النفاق هكذا قال الشوكاني سورة براءة تشقشق من النفاق يعني تبرئ من النفاق وسميت البحوث سميت إيه؟ البحوث لأنها تبحث عن أسرار المنافقين هكذا رواه الحاكم عن المقداد بن عمرو وسميت المثيرة لكونها تثير أسرار المنافقين ذكر ذلك الشوكاني وأيضا ابن الجوزي في الزاد أي زاد المسير وسميت المخزية لأنها أخزت المنافقين ومن المعاني أو الأسماء الجميلة أيضا الحافرة ذكره ابن الجوزي قال لأنها حفرت عن قلوب المنافقين وسميت المنكلة لما فيها من التنكيل بالمنافقين وسميت المدمدمة لأنها تدمدم على المنافقين وسميت المشددة ذكر ذلك ابن عاشور في التحرير لأنها شددت عليهم يقول الزمخشري في الكشاف لها عدة أسماء براءة افتتحت بذلك ولأنها براءة من الكفر والنفاق وسميت المشقشقة والمبعثرة والمشردة والمخزية والفاضحة والمثيرة والحافرة وسورة العذاب سميت كذلك سورة العذاب لأنها ما تركت أحدا إلا نالت منه هكذا ذكر عن حذيفة رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط قال التي تسمون سورة التوبة اللي انتم بتسموها سورة التوبة اسمها سورة العذاب والله ما تركت أحدا إلا نالت منه وكان عمر رضي الله عنه يقول هي إلى العذاب أقرب ما أقلعت عن الناس حتى ما كادت تدع منهم أحدا فهذه الأسماء كلها تعطيني فحوى هذه السورة والمعاني التي تضمنتها هذه السورة العظيمة لو حبينا نقسمها تقسيم سريع لغاية ما نوصل لمحل الاستشهاد تجد أنها تقسم إلى خمسة مقاطع المقطع الأولاني من أول السورة لغاية الآية 28 وهنا تحديد للعلاقات النهائية بين معسكر الإسلام ومعسكر أهل الكفر والشرك مع إبراز الأسباب الواقعية والتاريخية والعقدية التي يقوم عليها هذا التحديد في نوع من إيه بقى؟ الفصل ما بين أهل الإيمان وأهل الكفر درجة أنه قالوا أن بعض الأعراب لما سمع سورة التوبة وكان لا يعرف أنها من آخر ما نزل من القرآن فهي آخر سورة نزلت كاملة من سور القرآن نزلت في غزوة تبوك العام التاسع ونزل بعض الآيات بعد الغزوة وبعض الآيات قبلها فالشاهد لما سمع الأعرابي هذه السورة قال أرى أن هذه السورة من أواخر ما قيل أرى أنها تفصل بين الناس أرى عهودا تنقض وأرى أشياء يتبرأ منها فبدأ يحس أن في حاجة بتنتهي في حاجة في شيء بيفصل في الأمور فهي سورة الفاصلة الشاهد هذا المقطع الأول المقطع الثاني من الآية 29 إلى الآية السابعة والثلاثين ابتدأ هذا المقطع بقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهنا تحديد للعلاقات النهائية بين المجتمع المسلم وبين أهل الكتاب الأول كانت بين المسلمين وبين أهل الشرك عامة في الجزيرة الجزء ده بيتكلم عن العلاقة ما بين المسلمين وبين أهل الكتاب وتكشف عن طبيعة الإسلام وحقيقته المستقلة وعن انحراف أهل الكتاب عن دين الإسلام عقيدة وسلوكا هذا المقطع الثاني المقطع الثالث من السورة من الآية الثامنة والثلاثين إلى الآية الواحدة والأربعين وهنا بدأ هذا المقطع بالنعي على المتثاقلين الذين دعوا إلى التجهز للغزو فتثاقلوا فابتدأ بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وهؤلاء ليسوا كلهم من المنافقين لم يكونوا جميعا كذلك وإنما نعى الله تعالى عليهم لأن هذه الصفة ما كانت لتلحق بمؤمن أن يتثاقل إلى الأرض ويعرض عن طريق الله وعن الجهاد في سبيله وبينت هذه الآيات ثقل غزوة تبوك على بعض النفوس في ذلك الحين فجاء العتاب للمؤمنين في هذه الصورة بآيات قليلة وإن كانت شديدة ما لكم وإن كانت شديدة على النفس لأن هذه الظاهرة غياب المؤمنين عن ساحات الجهاد لم تكن بالظاهرة المنتشرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مثل ذلك في صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك جاء العتاب في أربعة آيات فقط أما بقية الآيات فكانت لكشف من تخلف عن الغزوة من المنافقين وهنا المقطع الرابع محل الاستشهاد الذي سوف نتدارسه في محاضرتنا الليلة إن شاء الله تعالى وهو المقطع من الآية الثانية والأربعين إلى الآية السادسة والتسعين العدد 55 آية تقريبا نصف الصورة تقريبا يعني أو أدنى من النصف بقليل والمحور الذي يدور عليه هذا المقطع فضح المنافقين وفضح أفاعيلهم ووصف أحوالهم النفسية والعملية ومواقفهم في غزوة تبوت قبلها وفي أثنائها وما تلاها وهذا الموقف المتكرر في كل زمان وفي كل مكان وكشف حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم في التخلف عن الجهاد وبث الضعف والفتنة والفرقة في الصف والتخذيل والإرجاف الذي هو ديدا أهل النفاق في كل زمان إلى غير هذا من المعاني التي أتت في هذا المقطع استهل الله سبحانه وتعالى هذه الفقرة بقوله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون في هذا المقطع كلمة ومنهم التي جاءت على لسان ابن عباس فيما أخرجه البخاري أنه ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا من أهل النفاق إلا ذكرتهم حتى ظنوا أنها ستنزل بأسمائهم هذا المقطع هو الذي يحتاج في أي منا هذه إلى دراسة ومناقشة ومعرفة تامة بأسراره وخفاياه التي تجلت في دقيق الوصف الرباني وهذا الإعجاز القرآني الذي فضح أهل النفاق هذا هو المقطع الذي سنتدرسه لكن حتى نتمم شرح المقاطع الخاصة بالسورة بقي معنا المقطع الخامس ويمكن أن نفرق الأمر إلى مقطعين ولا نفرده بمقطع واحد نخليه مقطع خامس ومقطع سادس المقطع الخامس من الآية 97 إلى الآية المئة والعشر هنا نعلم أنه كان إلى جوار السابقين المخلصين من المهاجرين والأنصار جماعات أخرى من الأعراب فيهم المخلصون وفيهم المنافقون فيهم الذين لم تخالط قلوبهم بشاشة الإيمان وفيهم منافقون من أهل المدينة فيهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا ولم يتم انطباعهم بالطابع الإسلامي ولم ينصهروا في بوتقة الإسلام فجاءت هذا المقطع ليتحدث عن هذه الطوائف واستهل هذا المقطع بقول الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ولعل أقرب مصطلح في زماننا هذا لهذه الطوائف التي تحدثت عنها الصورة في هذا المقطع هو مصطلح العوام يعني دي طول الآية الأولى بتتكلم عن أهل الإسلام والشرك بعد كده أهل الإسلام وأهل الكتاب بعد كده بنتكلم عن أهل النفاق وبعدين نيجي نتكلم على الأعراب عن العوام بشكل عام حال هؤلاء في أي فريق يوجد أما المقطع الأخير فهو من الآية المئة والإحدى عشر إلى آخر السورة وفي هذا المقطع تقرير لطبيعة البيعة الإسلامية مع الله على الجهاد في سبيله وطبيعة هذا الجهاد وحدوده وواجب أهل المدينة ومن حولهم وكونهم لا ينبغي عليهم أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الثنايا هذا المقطع يرد بيان لما قضى الله به في شأن بعض الذين تخلفوا عن الغزوة مخلصين غير منافقين ووصف لبعض أحوال المنافقين وموقفهم تجاه ما يتنزل من القرآن وتبدأ هذه الفقرة بقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل إلى آخر السورة في النهاية يختم الله سبحانه وتعالى السورة بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوجيه له إلى التوكل عليه وحده والاكتفاء بكفالته سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم ده كده ملخص عام لمقاطع السورة وكيف بينت هذه الطوائف وهذه العلاقات ما بين أهل الإسلام وغيرهم لما نبتدي بقى نرجع ناخد المقطع الأساس الذي سوف نتدارسه المقطع الذي يتكلم عن أهل النفاق ونتبين منه أسباب النفاق نجد ما يلي أول هذه الأسباب بترتيب ورودها قول الله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة السبب الأول إيه؟ استثقال الطريق الآية بتتكلم عن مين؟ عن هؤلاء المتخلفين عن غزوة تبوك ربنا بيقول لو كان عرضا قريبا لو كانت المسافة قريبة والأمر هين وسفرا قاصدا لاتبعوك واخدين بالكم بقى المعنى اللي احنا عايزين نعمل له اسقاط في واقعنا الامور سهله ماشي الامور فيها كلفه لا تؤاخذني يعني الفكره هم مش بيعرضوا تماما مش من الاول قال لهم مثلا تعالوا بس هنروح نعمل حاجه كده ما- ما بيعرضوش فالامور اليسيره ما عندهمش اي اشكال في التعاون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الامور الشاقه لا يتكبدها بس ايه رأيك بقى في احوال نفسك الامور التي يصعب عليك القيام بها بتعمل فيها ايه الموضوع بالظبط كده لما يكون مثلا يصعب عليك انك تنفق صدقة كبيرة يصعب عليك القيام يصعب عليك ان انت تبذل جهد في سبيل الله يصعب عليك ان انت تضحي بدنيا لله يصعب عليك تبقى صفة نفاق انما تلاقي الدنيا ايه نعمل درس عن الدعاء عن القران عن الذكر المعاني الحلوه دي تلاقي الناس كلها ما شاء الله هو ده تبتدي بقى تعمل دروس اشد شويه وتبتدي تتكلم في معاني اثقل تبتدي تتكلم بقى في ايه في صدقات كبيره وفي معاني ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تلاقي كله طالع يعني يعمل اسقاط حتى اسقاط سهل وميسور عليه انما شاق لا طبعا تتكلم عن الصيام طول ما هو الغنيمة الباردة في الشتاء الدنيا سهلة تتكلم في الصيف صيام يستمر 18 ساعة لا مسألة صعبة فشوف لك حاجة تانية هو كده اتباع للهوى فيستثقل الطريق وبعض الناس من بره خالص شايفة الدنيا كده لا لا لا ما اقدرش انت عايزني اضحي بالجاه والمنصب وكذا وكذا ما قلناكش ان انت هتضحي بالكلام ده بس على الاقل ابذل شيء لله ضحيت بالله عليك بالله عليك اي واحد فيكم ضحى بايه ثمين لله تقيل على نفسه انه يضحي بحاجه لله بالشكل ده هو ده المخرج لو عايز النهارده اوصف لك علاج في كلمه واحده قبل ما اقعد اقول لك 20 نقطه في العلاج اعمل عمل فذ كبير فذ كبير بقوه انفجار النهر زي ما بنقول كل مره عمل يصعب على الناس فعله عمل ضخم يعني يعد على اصابع اليد اللي يقدر يعمل حاجه زي كده وما تقعدش تتشدق بأحوال الناس اللي بيعملوا أعمال زي كده دون أن تصنع أنت شيء ضحيت بإيه هو ده لا تستثقل ولا تستصعب الطريق فإذا رأيت العبد يتتبع الرخص ويجنح إلى الكسل ويتعلل بالتأويلات فاعلم أنه منصرف عن الطريق متخلف عن السلوك في كتير من الإخوة كده يعني حافظ حفظ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته جميل صح بس أنت بتستخدمها إزاي استخدامك ليها أنت متتبع للرخص عشان تعيش كسلان مرتاح ولا انت بتتتبع الرخص لانك انت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى متعبدك دلوقتي بالخفيف وبعد شويه يتعبدك بالثقيل فانت عند الامر والنهي هو ده الامر فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم من كان غير متحقق في قصده كان غير بالغ في جهده يعيش على حرف ويتصرف بحرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة أول سبب من الأسباب استثقال الطريق فمن جد في الطلب لم يعرج على أوطان الفشل بل يواصل السير ولا يشعر بمعاناة في الكد لله سبحانه وتعالى إن المحب لله يحب النصب لله يحب يتعب لربنا ولا يستصعب الطريق بل بالعكس تبقى جميلة جدا على قلبه عشان كده ربنا قال في المقطع ال- الذي قبل هذا قال الآية الزاجرة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إيه بقى؟ إذ ثاقلتم إلى الأرض فلما تثاقل إلى الأرض صعب عليه الطريق فعشان كده لو كان الأمر ميسور وسهل ماشي إنما لو صعب يتولى ويعرض السبب الثاني من هذه الأسباب عدم أو ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر قال الله تعالى احنا جايبينها بترتيب الآيات لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون الآية تصدرت بإيه بقى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر والتي تليها إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يبقى السبب الذي أوقعهم في هذه الصفة إيه؟ عدم إيمانهم بالله وده اللي هيفتح معانا موضوع عدم معرفة الله ابتداء لأن من عرف الله سبحانه وتعالى أحبه وذل له وخضع له فحقق الإيمان والعبودية فالمخلص في عقده مع ربه غير مؤثر لشيء على أمر الله سبحانه وتعالى فتراه لا يدخر مستطاعا في استفراغ وسعه فلا يستأذن ولا يعتذر بل يبذل جهده ويقاسي كده حتى يصل أما المنافق فمتملص عايز يجري عايز يخرج وهكذا شأن من أراد الخروج عن عهد الالتزام أول فرصة للتأخر والتخلف يجري وهذا لعدم إيمانه وتصديقه فالسبب الثاني إيه؟ ضعف أو عدم الإيمان بالله واليوم الآخر السبب الثالث التسخط قال الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون لكان خيرا لهم الآية دي على فكرة هتبقى مفتاح العلاج ومدار العلاج كله في الصورة على الآية دي زي ما كان المدار في سورة النساء على الآيات التي ذكرناها لكم في المحاضرة السابقة المدار كله هيبقى في العلاج على الآية دي بس أنا هاخد منها دلوقتي السبب وهرجع تاني أخدها وأجعل العلاج كله عليها وهتشوفوا سياق الآيات بالظبط يعالج القضية من كل نواحيها ربنا هنا بيقول ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله يعني لو وقفوا مع الله بسر الرضا لأتتهم العطايا وحققوا الأماني لكن لما لم يستعينوا بالله سبحانه وتعالى ولم يتوكلوا عليه ولم يعتصموا به ولم يرغبوا فيما عنده بل تسخطوا على قدره السؤال هنا بيقول لك ايه الأخبار أخبار تجرع مر الأقدار ايه الأخبار انت أصلا راضي عن حالك مش راضي عن حالك لما بتسمع الكلام ده بتقول أنا على النفاق أكيد جميل إيه السبب؟ أنت وصابر عليها قوي كده ليه؟ وبتديها اللي هي عايزاه ليه؟ مش هي الموديك في ستين ألف سلامة؟ صابر عليها ليه؟ وكل ما تريده تعطيها ليه؟ أو أغلب ما تريده نفسك يبقى أنت مش في الواقع يعني متسخط ذم لنفسك أنت راضي بس يعني إيه الموضوع ممكن يأثر فيكش حبتين لكن القضية الأساسية عبودية الذات عبودية الهوى هي دي اللي جوه عشان كده ما بتضحيش عشان كده ما بتخالفش هواك عشان كده في الجانب الإيجابي ممكن تيجي هو ده لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا في الجانب الإيجابي اللي هو إيه ممكن تقيم الليل تجابل نفسك وتقيم الليل وتمشي ركعتين مش هياخدوا مشكلة قوي يعني بعد شوية ممكن الصيام ينفع القرآن ينفع كذا وكذا وكذا ينفع لكن ان انت تبذل شيء عظيم لله دي تحتاج منك تفكير رد فعلك هو ده انا كنت اشوف كده الاخوه تبص عايز تعرف هو جواه عامل ازاي تبص طريقه رد فعله عامله ازاي بعد ما بيسمع الموعظه وتلاقي حاجه تانية خالص تلاقي واحد اول ما بيسمع كلمتين معينين كده خلاص احواله اتغيرت في سرعه في رد الفعل استجابه فوريه وفي واحد يعني بقى بيس... الموضوع محتاج منه فترة عقبال ما يبتدي يهضمه ويبتدي يفكر هو يقدر يعمله ازاي وممكن يتناسى ويتغافل وخلاص هي دي سرعة رد فعلك عاملة ازاي فعشان كده هو انت راضي عن الله ولا متسخط عليه تسخط خفي بلاش كل شوية اقعد اقول لكم الكلمتين دول في نقطة جواك لازم تستأصلها في نقطة فيها تسخط انت دلوقتي لما بتبقى مبتلى بالنفاق عرفت ان انا فيا كده ايه السبب انت بتبتدي تقول انا فيا وفيا بس بعد شويه تبتدي تقول ما هو في حاجات في الواقع هي اللي ودتني في كده ما هو انا ما كنتش ليه انا بالعكس يعني أنا كنت عايز فتعمل إسقاطات خارجية البيئة الأسرة المجتمع اللي أنت عايش فيه أي حاجة بقى إن أنت ما التزمتش من بدري إن أنت ما طلعتش يعني في وسط أب وأم عارفين ربنا قوي فأنا معذور من وجه أنا ما قلتش إن أنا مش معذور لا أنا فيا غلط كلنا مقصرين بس وأنا عشان كده بقيت أقول أنا هعمل محاضرة اسمها من غير بس لازم دي اللي هي بس بعد شويه يبتدي يقول لك دي باجه ممتازه قوي وبعد كده يعملها كلها بلكن وهما بعد لكن خلاص ما قبل لكن كله اتمحى لكن هو الوضع كذا وكذا وكذا هو ده بقى اللي, اللي بيقوله بعد لكن ده اللي في قلبي انما الاولانيه دي اللي هو بيضحك على نفسه بيها التبريرات والاعتذارات انما لو هو لما يخرج يبتدي يقول لك انا كذا وهسعى في كذا وانا فعلا فيا اوجه من التقصير الفلانيه ومش هسكت انا كده على الهلكه انا كده في ضياع انا لو مت كده اموت على شعبه من شعب النفاق الامر يختلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا البلاء ده عام مش كده البلاء ده مش المرض والابتلاءات الشديده من مثلا قله الرزق او غير ذلك من الامور لا لا لا قد يبتلى بالنعمه قد يبتلى كذلك فلما يعطى يرضى ولما يمنع عنه يسخط فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط كان سلمان الفارسي يقول أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه وغافل لا يغفل عنه وضاحك ملء فيه لا يدري أمسخط ربه أم مرضي تضحك على إيه ربنا يعافينا وأبكاني ثلاث فراق الأحبة محمد وحزبه صلى الله عليه وسلم وهول المطلع عند غمرات الموت والوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري إلى النار انصرافي أم إلى الجنة فنسأل الله العفو والعافية الشاهد ينبغي أن تسعى في إرضاء الله سبحانه وتعالى وتعلم أن هذا من أخطر ما يهدد الإيمان التسخط على قدر الرحيم الرحمن السبب الرابع السعي في هوى الناس ودي آفة خطيرة جدا دلوقتي ويبتلى بها أهل الدعوة ويبتلى بها الناس بشكل عام إنك بتعمل كده علشان خاطر ترضي أهلك ترضي من حولك علشان خاطر تبقى إنسان اجتماعي وما يبقاش الناس نبذينك والمعنى صحيح لكن يتوصل إليه بوسائل فاسدة فنمشيها بس عشان خاطر الناس ما توجعش دماغنا يعني ربنا ليه يحلفون بالله لكم ليرضوكم طب بيرضونا ليه واخدين بالكم من صفاتهم واخدين بالكم بيحلف بالله عشان يرضي الناس ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين فالسعي في هوى الناس وفي إرضائهم أوصلهم إلى النفاق وهتلاقوا بعد كده يقول ايه يعني من حسب ترتيب الايات تيجي الايه دي وبعدها بشويه يعيد الامر تاني ويؤكد عليه فيقول يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين عارف يعني ايه المعنى انه الانسان مننا لو تزين للخلق وتقرب اليهم وسعى في ارضائهم واتبع في ذلك اهواءهم فإنه يسقط من عين الله فيكون العقاب من الله سبحانه وتعالى أن يسخط عليه الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس عشان كده أهل العلم قالوا الاشتغال بالخلق محنة أنت غير مأجور عليها والإقبال على الحق نعمة أنت مشكور عليها فيا مغبون يا خاسر يا من تترك ما تشكر عليه وتؤثر ما لا تؤجر عليه فالسبب الرابع السعي في هوى الناس السبب الخامس الاستهانة والاستخفاف بأمر الدين يتقال لك ده أمر ربنا ده شرع ربنا فإذا بك لا تعطيه قدره يقول الله جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآيته ورسوله كنتم تستهزئون هكذا من استهان بأمر الدين يصل به الأمر إلى الذل والصغار السبب السادس الغفلة شفتوا يا جماعة الغفلة تودي فين الغفلة تورث النفاق واحنا كلنا بنعاني ونشتكي بشدة مر الشكوى من الغفلة كله غافل كله تايه كله حيران نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون فلما تركوا طاعته وآثروا مخالفته تركهم وما اختاره لأنفسهم قال تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون فالغفلة تورث هذا الأمر فلما تلاقي نفسك مش مصحصح ومش فايق وبقالك كتير بعيد ومش لاقي قلبك اعمل بقى كده مرحلة توقف روح اعتكف لك أصلح ما بينك وبين الله عز وجل بأنك تلزم نفسك بعمل إيماني كبير علشان تفوق لأن الغفلة تودي فين لو سبت نفسك في التوهان ده السبب السابع الاستمتاع بالحياة الدنيا خدوا بالكم الايه الاستمتاع بالحياة الدنيا شوفوا الآية قال الله كمثل الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون هؤلاء ماذا صنعوا؟ ما عملوش مخالفات ده بيعمل ايه؟ بيتمتع بالدنيا فقال الله في شأنهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون عمل ايه؟ وسع على نفسه في المباحات ما بيقولش لنفسه لا هو ده اللي فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني وصححه الألباني الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها بحقه بورك له فيها ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار شفت التوسعة على النفس في المباحات والاستمتاع بالدنيا بيوصل فين؟ يعني ما نستمتعش بالدنيا يعني ما ناكلش وما نشربش وما نعملش وما نسويش وما نلبسش كويس ولا أي حاجة أمال فين إن الله جميل يحب الجمال لا الفكرة بتتكلم فين؟ التوسعة يعني المقصود الاقتصاد المقصود أن تقتصد يعني تاخد الأشياء الضرورية والحاجية بالنسبة لك اللي مش هيترتب عليها مشقة بالغة قد تفسد عليك طريقك إلى الله سبحانه وتعالى بس الدنيا في إيدك إنما لا وزن لها في قلبك وفي نفس الوقت التبع ما بتأثرش على قلبك بكثرة الاستمتاع به ما هو لازم هتتأثر ما هو ما تبقاش انت قاعد بتديها تديها تديها وبعد كده تقول لي مش لاقي قلبي انا ما بعملش حاجه حرام ما هو التوسعة على النفس ده لابد أن يوقعك في المخالفة لازم وخلاص النفس هتبقى ركبت العمل وتسلطت عليك وهتطالبك بالأمور دي إحدى الأخوات لما تزوجت كانت ابنة رجل فقير فكانت عايشة عيشة يعني على القد وترى أن هذا هو الحال أن هي دي الدنيا والدنيا لا تساوي عندها جناح بعوضة ولا تساوي أي شيء تزوجت من أخ ميسور بعض الشيء أول أسبوعين ثلاثة مش مصدقة اللي بيحصل إيه ده؟ إيه الإسراف ده؟ إيه البذخ ده؟ أنا عايز أقول إن هي دي مثال النفس بالظبط أول أسبوعين ثلاثة بهذا الحال الآن بعد مرور سنة اثنين ثلاثة استمرأت الأمر طبعا وصار لا تستطيع الحياة أبدا زي ما كانت عايشاها ولا تتصورها أصلا وتتطلبها أنا خدت على إني آكل الأكلة الجميلة ولازم كل شهر اكل في المطعم الفلاني وابعت اجيب حاجات بشيء وشويات واخدة على كده عايشة كده فصار الامر الان يصعب جدا جدا انها تتصور الحياة بشكل اخر اعرف احدى الاخوات ايضا في امر من الامور يعني كانت لابد ان تطلق لازم كانت تطلق في مخالفة شديدة جدا بتقع في المنزل وفي البيت تقتضي انه لازم يحصل طلاق لكن كانت في حال يعني من بيئة برضه متوسطة ولما تزوجت عاشت في مستوى اجتماعي أعلى وأعظم وأكبر فبقت تقول أنا مش مشكلة أي حاجة بس أنا ما أقدرش أنزل عن المستوى الاجتماعي اللي أنا عايشاه دلوقتي إزاي؟ هو ده كلنا كده لما بنبقى وصلنا لمستوى اجتماعي معين لا أستطيع النظر للحياة بغيري ما أقدرش يعني إيه؟ أنت بتقول إيه؟ ما أقدرش أعيش بالكلام اللي أنت بتقول عليه ده خالص هو ده هو ده النفس بالظبط النفس في الأول خالص وانت قاعد وكاسر نفسك بتيجي منها لما وسعت عليها هي في السجن المفروض ان انت حاططها في السجن لانها لو ما اتحطتش في السجن ما تقدرش تعيش ايمانيا فهي محطوطه في السجن بس انت قاعد بتديها بقى ايه قاعد بتديها في جزر ما هو المفروض انت ماسك لها العصايه والجزر فقاعد بتديها الجزر تديها تديها تديها تديها لغايه ما استأسدت فجيت تديها راحت لطشات هو كده بالظبط فجيت تديها وبعد كده تاخد تلطشك بقى تلاقي حاجه ضاعت منك هو ده التوسعه على النفس في المباح فهي لازم كده تديها مره وتروح مديها العصايه بعد كده تشتغل غير كده لن تتروض هذا هو شأن الاستمتاع بالحياة الدنيا ربنا ما ذكرش في سياق الآية كلام يدل على أنهم بيعملوا حاجة حرام كل الحكاية استمتعوا بخلاقهم الخلاق يعني النصيب بس أنهي نصيب نصيب الآخرة استمتعوا به في الدنيا يبتدي من أول المخالفة لغاية المباح يبتدي من أول الخمر الذي من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة مرورا بقى بالذنوب دي لغاية المباح أكلما اشتهيتم اشتريتم فده سبب خطير جدا لانه ان دل على شيء فانما يدل على مرض دفين جوه اسمه حب الدنيا عشان كده هو راس كل خطيئه السبب الثامن الحسد تعرفين لما نتتبع تاريخ المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول ايه المشكله حسد النبي صلى الله عليه وسلم لانه كانت له الرئاسه في قومه فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وشعر ان كرسي الرئاسة يتسلل من تحت قدمه حينها حسد النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في هذا الداء وصار رأس النفاق ربنا قال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فالحسد يورث النفاق هناك سببين آخرين تقدر تقول عليهم الأسباب المحورية يعني لما تيجي تحط كل الأسباب دي وبعدين في سببين كده السببين دول محور الموضوع كله السبب التاسع اتباع الهوى كل اللي احنا بنتكلم عليه ده بيؤدي إلى هذا المعنى والسبب الآخر هو الجهل بالله المورث سوء الظن تعرف وجدتها في تفسير الماوردي المسمى بالنكت والعيون بيفسر قول الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء الأمارة بسوء الظن يعني جعل السوء معناه هنا سوء الظن سوء الظن بالله ده هو اللي ما بيخلكش تشتغل ما هو اصل انت لو عارف انه ربنا سبحانه وتعالى هيخلف عليك لو انفقت في سبيل الله مش الفلوس يعني انا بقول النفقه في سبيل الله معناها بمعناها الاعم البذل لله لو انت عارف ده ستبذل عشان كده قالوا منع الجود سوء الظن بالمعبود فبخلت عشان كده هو ادوى الادواء ادوى ادواء النفوس البخل فالشاهد ان الجهل بالله المورس لسوء الظن من أحد أخطر هذه الأسباب لذلك قال الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء ولما تكلم سبحانه وتعالى عن قضية الجهل بالله توعد أهلها بثلاث عقوبات قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم هذا الجاهل بالله أول حاجة يطبع على قلبه ويبقى عليه الران يبقى قلبه قاسي قلبه أغلف مش شايف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وبعدين العقاب الثاني الحجاب عن الله ده احنا بالظبط تحس انت كده في لحظة في لحظات البعد ان في حجاب بينك وبين ربنا محجوب عن الله تدعي وتتوسل وتتباكى وتحاول وبرضه قفل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم والعياذ بالله تعالى قلنا إن الجهل ده بيورث سوء الظن بالله قال تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فظنه السيء بالله سبحانه وتعالى يفتح عليه أبواب الشر ويورثه النفاق والعياذ بالله لما هنيجي في العلاج هنتكلم على موضوع الاعتصام والتوكل وجدت من كلام السلف أن أحدهم كان يعرف التوكل فيقول أرى أن التوكل حسن الظن أرى أن التوكل حسن الظن فجعل مدار التوكل عليه على حسن الظن بالله عشان كده ما انت دلوقتي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل اعقلها وتوكل دلوقتي هيعمل ايه هيخاطر لو بالمقاييس والمعايير العقلية يبقى لا انا هربطها حتى بالسبب بس برضه الرباط ده مش كافي كده إيه اللي بيحصل انا احسن الظن بالله فالله خير حافظا ما حدش مننا عارف يتحرك حركة لو قعد يحسبها بتثبيط الشيطان فهو بيتوكل ويحسن الظن بالله ويرى أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه عشان كده هتبقى مهمة قوي دي في العلاج أنا بدي إشارات علشان خاطر موضوع العلاج بقى نبتدي نتدارسه شيئا فشيئا قلنا المعنى الآخر اللي هو اتباع الهوى ويبقى كده تمام الأسباب العشرة للوقوع في النفاق قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا وسيدنا علي كان يقول إن من أشد ما أخاف عليكم خصلتين طول الأمل واتباع الهوى فطول الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يصد عن سبيل الله ولو تسمحوا لي بفايدة فايدة بس كده أعلق بها في موضوع اتباع الهوى ده بالذات لأن أنا أرى أن هذا رأس الأمر قالوا حاجة ظريفة قوي عايزين نستفيدها إحنا كملتزمين في موضوع اتباع الهوى قالوا إيه علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات يعني دلوقتي لو أنت تبت وبعد كده عرفت أن أنت عليك ديون لله سبحانه وتعالى الديون دي ينبغي أن أنت تشغل نفسك بيها واحد هيطهر ماله من الحرام ده على رأس الأمر واحد عليه صلوات لازم يقضيها واحد عليه صيام لازم يقضيه فده رأس الأمر فإذا به يبتدي يتعلق بالقيام وبصيام النوافل وبأذكار الصباح والمساء وبالحاجات التانية لأن هو يريد أن يرتقي السلم وليس عن وجهه ولا من الطريق السليم الذي ينبغي أن يسير فيه لا فمن هنا دي علامة واضحة قوي لاتباع الهوى أنه دايما يقدم المستحب والمندوب على الواجب ما بيحققش قول الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنفل حتى أحبه فيبقى الواجب أولى ما بيحققش المعنى ده مش كده ده حال واضح قوي في رمضان في موضوع القيام وموضوع صلاة الفجر وتعظيم أيهما المسألة بالارتياح النفسي أنا بستريح في القيام وقلبي بيجي وبشعر بمعنى وعينيا بتبكي ورفقة واحد صالح لعله تستنزل به الرحمة المعاني دي كلها ما بجدهاش بقى في صلاة الفجر بعد كده فتعظيمي لشأن صلاة التراويح وصلاة القيام أكبر فدي علامة فارقة حطوها كده قدام عينيكم تعالوا بينا بقى نبتدي خطوات العلاج وقبليها على طول ابن القيم يضع لنا خريطة الموضوع كله في كلمتين عن بواعث وأركان النفاق فيقول يقول ابن القيم الحامل لهم على النفاق بيتكلم بقى دي في الأسباب كلها بيلخصها طلب العز والجاه فيرضوا المؤمنين ليعزوهم ويرضوا الكفار أيضا ليعزوهم ومن هنا دخل عليهم البلاء فإنهم أرادوا العزتين من الطائفتين ولم يكن لهم غرض في الإيمان والإسلام ولا طاعة الله ورسوله دخل عايز الثمرة فإذا وجد الثمرة يبقى طريق الالتزام طريق جميل لم توجد الثمرة يتنكب فكان ميلهم وصغوهم ووجهتهم إلى الكفار فقوبلوا على ذلك بأعظم الذل وهو أن جعل مستقرهم في أسفل سافلين تحت الكفار يبقى الحامل لهم يبقى جعل نباعث النفاق كله هو طلب العز والجاه طلب الدنيا ثم ذكر أركان النفاق في كلام ماتع له في الفوائد فيقول زرع النفاق ينبت على ساقيتين ايه اللي بيرويهم ايه اللي بيروي زرع النفاق ساقيتين الساقية الأولية ساقية الكذب والساقية الثانية ساقية الرياء ومخرجهما من عينين مخرج ايه الكذب والرياء مخرجهما من حاجتين ايه بقى عين ضعف البصيرة وعين ضعف العزيمة بالراحة بقى فهمنا الأولانية النفاق ايه اللي يخليه يطلع ويبقى يتشعب الكذب والرياء يبقى موجود ليه أصل في القلب تبتدي انت بقى ايه تزوده تزوده تزوده تزوده تزوده لغاية ما يتشعب ويتمكن منك ايه اللي يعمل فيه كده الكذب والرياء طيب دول بيجوا منين بيجوا من حاجتين ضعف البصيرة البصيرة اللي هي ايه بقى بصر القلب وبصر القلب ده ينتج عن ايه معرفة الله سبحانه وتعالى أن يرى أثر نعمة ربه سبحانه وتعالى عليه وكأن القلب ده بيتحسس قرب الرب سبحانه وتعالى فعنده بصيرة البصيرة دي إيه اللي بي بيجيبها العلم فلما ضعف في الجانب العلمي ضعفت بصيرته والبصيرة دي محتاجة حاجتين محتاجة طهر قلب ومحتاجة علم يوضع في هذا القلب عشان يبقى عنده بصيرة محتاج انه القلب خالص يبقى طاهر وبعد كده يترسخ فيه العلم وانهي علم العلم بالله في الحالة دي يبقى وقى نفسه شر النفاق لكن ايه اللي بيحصل قلبك مش طاهر وفي نفس الوقت انت مش عارف فجهل وخبث قلب فينشأ عنهم هذا الداء والعياذ بالله والناحية الثانية ضعف العزيمة الخور العجز الوهن عزيمته غير صادقه فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم هو مش صادق فبالتالي إرادته مش صادقة وهي دي القصة بالظبط شيخنا الشيخ محمد إسماعيل ربنا يحفظه بيقول كده بيقول هي قضيتنا قضية وسائل ولا قضية أهداف مشكلة المسلمين في زماننا وسائل ولا أهداف أهداف مش وسائل يعني القصة أنت عايز إيه مش إمكانيات خالص والدليل أنه ربنا سبحانه وتعالى ما أعطى هذه الإمكانيات للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم وهم أولى بها وأحق بها يعني يبقى عندهم بقى اتصالات وأمر صناعية وكلام من ده ويوصل الأمور والدعوة تنتشر بالعقل بتاعنا ده كده مش كانت تبقى أحسن بدل ما النبي صلى الله عليه وسلم يتكبد الصعاب دي كلها يبقى في انترنت ويبقى في حاجات فالدعوة كلها توصل في كل حتة في أرجاء الدنيا وصوت النبي صلى الله عليه وسلم يوصل للناس كلها ليه ما يبقاش فيه مسجل ويسجل الكلام ده ما نحتاجش بقى لمحدثين ولا حاجة كل حاجة موجودة ومحفوظة بطريقة معينة وسائل اهي بالعقل كده بتاعنا ده يقول اه ماشي قصة مش قصة وسائل ليه ما يبقاش في عهد المحدثين اللي بيقعد يخبط له أربع أشهر وخمس أشهر عشان يجيب حديث ويرجع يعني واحد زي بقية بن مخلد ده يقعد في الرحلة بتاعته السنين وبعدين يروح يلاقي الإمام أحمد في المحنة طب ليه يتصل ويشوف ويخش على النت الإمام أحمد في السجن خلاص ماشي مفيش مشكلة كده يريح نفسه ليه المكابده دي كلها المفترض يعني عشان يبقى نوفر وقت قصة مش كده خالص القصة مش قصة وسائل قصة قصة أهداف ماذا تريد هو ده اللي ينشأ عنها بعد كده العزم الصادق لو فعلا في توحيد للقصد يبقى هيترتب عليها عزيمة صادقة لكن في الواقع ايه هدفك بجد يعني ايه هدفك كل واحد منكم كده في الحال دلوقتي اول خاطره تخطر لي في باله من غير الانشائيات من غير الجنه ورضا الرب وكذا وكذا وكذا اللي هو كلام كبير مش عايز كلام كبير ايه هدفك خلال هذا الاسبوع هدفك وحققت منه قد ايه انت ماشي ارتجالي وعبثي وفوضوي ولا ماشي بخطوات سليمه حققت ايه من اللي انت موقن بيه ومعتقده انت معتقد ان العلم هو طريقك وان العلم قبل القول والعمل وان لازم اتعلم اتعلمت ايه والعلم ده ظهرت عليك آثاره فزدت خشية لله انت عارف ان المفروض ان يكون لك ورد وتعبدي وتربوي تقعد تصلح فيه حالك مع ربنا سبحانه وتعالى وانت مقصر في جانب حطيت لنفسك خطة انك خلال هذا الاسبوع هاصلح كذا وبعديه كذا وبعديه كذا وماشي في الموضوع ده ولا ايه هدفك صحي نايم بتفكر فيه اكثر وقتك فيه وكل واحد مننا ممكن ما يكونش بعد كده يقعد يفكر انا بعمل كده ليه ما يعرفش يعني انا احيانا كده الواحد يقعد يتلبس بامور من الدنيا بشكل عام هو ممكن ما يكونش متطلبها بالشكل الملح بس يعني يعني المفروض يعني ممكن انت النهارده مش هتفرق معاك قوي انه يقل له 1000 يقل له 100 يقل له كذا مش هتفرق قوي لانك بعد كده تلاقي نفسك بتنفق نفقات في حاجات قد كده ملهاش لازمه عادي يعني فيعني انت ضيعت وقت قد كده وعملت ده كله في خدمه هدف هو ده بقى اللي في القلب وبعد كده القصه دي انت مش ملحة بالنسبة لك انه يبقى معاك دلوقتي الرصيد ده عشان تكتر بيه مش يعني لو لم يوجد هذا المال انت كده مش هتلاقي تاكل لا عندك وتقدر تمشي حالك انما ايه الملح الملح الخراب اللي جوه قلبك اللي انت ساكت عليه فايه اللي بيفضل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابق يبقى ايه الهدف الهدف دنيا بس ما فيش مانع انها برضو ايه ان انا مش هتطلب الاخره والا مش هتصلي والا مش هتعمل والا مش هتحضر درس والا والا والا لا عايز ده بس انهي اكتر نسبه وتناسب قول يا عم الاثنين زي بعض ما ينفعوش ما ينفعش تحط اللبن مع الخمر ما ينفعش هو ده اللي بيحصل انه انت مريد للدنيا للدنيا مش مريد للدنيا مطيه للاخره مش لما يجي لك المال اول حاجه بتفكر فيها اول شيء حق الله فيه ايه انا انزلنا المال لاقام الصلاه وايتاء الزكاه مش اول كده اول حاجه بتفكر فيها لما يبقى جيبك اتملى بتفكر النهارده بقى هنوسع على نفسنا ازاي هنخرج الخروجه دي ولا هنغير العربيه دي ولا هنجيب الشقه الفلانيه ولا هنعمل مش عارفه ايه بتفكر الدنيا هتتعاش ازاي صح ولا مش صح واقع ولا مش واقع يبقى ايه اللي في القلب يبقى ايه الهدف عرفته ومن هنا عين ضعف العزيمه يقول ابن القيم فاذا تمت هذه الاركان الاربعه استحكم نبات النفاق وبنيانه ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف هار فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تبلى السرائر وكشف المستور وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصله التي حصلها كانت كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب هيستدرج وهنا المشكلة اللي هتخلي أهل الإيمان يرتابوا إنك قاعد شايف واحد كده وقاعد بيزداد في البنيان هتخلي المؤمن يبتدي يقول ما الناس دي اللي عايشة الناس دي اللي فاهمة وهتخليه هو في خاصة نفسه يغتر إلى أن تأتي اللحظة ويبين الله سبحانه وتعالى للكل ما كان يحذر منه مفاتيح العلاج قلنا هنتدارس مقطعين مقطع من سورة النساء ومقطع من سورة التوبة المقطع بتاع سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا طيب يا رب كيف نتخلص من هذا النفاق قال إلا الذين تابوا يبقى أول حاجة التوبة اثنين وأصلحوا إصلاح الحال مع الله تعالى ثلاثة واعتصموا بالله يبقى الاعتصام بالله سبحانه وتعالى أربعة وأخلصوا دينهم لله يبقى الإخلاص فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الآية دي حددت لي خمس محاور أساسية للعلاج التوبة إصلاح الحال الاعتصام والتوكل الإخلاص الشكر وهذه الآيات سوف نتدارسها إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة هنخلي الجزء ده بقى المقطع ده بس احنا النهاردة بنتدارس موضوع العلاج من سورة التوبة تعالوا نرجع لنفس المقطع اللي طلعنا منه الأسباب نشوف عالج ازاي أرى أنه أهم آية اللي أنا قلت عليها في ثنايا الدرس في سورة التوبة للعلاج هي قول الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون الآية بقى حطت لي الموضوع في النقاط التالية أول حاجة تحقيق الرضا بالله اثنين القناعة ثلاثة وقالوا حسبنا الله الاستكفاء بالله أليس الله بكاف عبده شوف سيؤتينا الله من فضله الثقة بالله إنا إلى الله راغبون التعلق بالله اليقين بصدق موعود الله التملق والانكسار له والرجاء فيما عنده كل دي معاني قالتها الآيات نتأملها تاني ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله يبقى ده إيه تحقيق الرضا ورضوا ما آتاهم قنعوا بما آتاهم ثم قالوا حسبنا الله فاستكفوا بالله واستغنوا بالله حسبنا الله يكفينا الله حسبنا الله يرد عنا الله كل أذى وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله يبقى دول عاملين ايه ثقة بالله ادي المعنى الرابع الثقة بالله وفي نفس الوقت هم متعلقين به سبحانه وتعالى متوسلين به وموقنون بصدق موعوده الصدق بموعود الله كل ده معاني تندرج تحت معنى الثقة واثقين بالله فمتعلقين به موقنين بصدق موعوده المعنى الخامس قوله إنا إلى الله راغبون راغبون فبيعملوا إيه بيتملقوه بيحبوه بيرغبوا فيما عنده بيثنوا عليه إنا إلى الله راغبون في نفس الوقت منكسرين ليه وفي نفس الوقت يرجون ما عنده سبحانه وتعالى ولا يلتفتون الجميل قوي اللي يقرا الايات الايات بتتكلم عن ايه عن اهل النفاق ايه اللي جاب الزكاه في النص انما الصدقات للفقراء والمساكين يعني المقطع ده بيتكلم كله عن اهل النفاق ووصفهم وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا وبعد الايه دي على طول ماشي اسباب النزول توضح لنا معنى بس انا عايز اربط موضوع الزكاه اصلا بموضوع النفاق وتاثيره هنا قال إنما الصدقات للفقراء ودي آية الزكاة يعني دي الآية اللي فيها أصناف من تكون لهم الزكاة أليس كذلك؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم المعنى اللي أنا عايز أوصل له مفتتح الآية دي هو ده اللي يربطها بموضوع العلاج عندنا ودي كلمة مشهورة لابن الجوزي وموجود برضو كلام لابن عطاء وغيره يقول إذا أردت ورود المواهب عليك فصحح الافتقار والحاجة لديك إنما الصدقات للفقراء السلف كانوا يقولوا إيه عجزي كنزي العجز والانكسار والافتقار وده كنزك الحقيقي هو ده الباب الذي تلج منه إلى الله سبحانه وتعالى ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا الأسباب لتكون لنا إن شاء الله تعالى في القريب محاضرة عن الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى الشاهد هنا المعنى ده إنما الصدقات للفقراء فلا يكون عندك استغناء بغيره بوجه من الوجوه بل دائما أبدا تقول إني إليك مدى الأنفاس محتاج مفيش لحظة أنت مش محتاج فيها ليه فتتخلص من أخطر شيء يتولد عن نفسك الأمارة ألا وهو الطغيان إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى العكس عكس قضية الافتقار وكأن هنا إنما الصدقات للفقراء بتديني المعنى السادس اللي أيتين دول بيرشدونا فيه للعلاج ألا وهو الذل والانكسار والافتقار لله سبحانه وتعالى حول هذه المعاني الست سوف ندندن هتلاقوا المعاني كلها بعد كده هنقعد دلوقتي نفصل ونجمل ونفصل ونجمل بس حول هذا ندندن انت محتاج ايه ترضى عن الله نقفل موضوع السخط اللي احنا قلناه في الاسباب انت محتاج تقنع فنقفل موضوع الاستمتاع بالحياه اللي احنا قلناه تحتاج تستكفي بالله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى فتستغني به نقفل موضوع النفس الاماره بالسوء وسوء الظن بالله والمعاني هذه محتاج تثق فيما عند الله سبحانه وتعالى محتاج أن تتملقه وتنكسر إليه وتفتقر له سبحانه وتعالى شوفوا الآية إن إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء فكل ما تلاقي نفسك هكذا لزع بهذا الباب تعالوا بقى نتدرس الآيات الآيات من أول المقطع أول معنى يرشدنا ربنا سبحانه وتعالى إليه في العلاج في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين أول حاجة الصدق احنا قلنا ان الصفة لما جينا في العلامات وقلنا 58 علامة قلنا العلامة الأساس هي علامة الكذب ولسه دلوقتي ذاكرين من كلام ابن القيم ان ابن القيم بيقول ان شعاب النفاق دي هتطلع وتينع ثمارها بايه؟ بالكذب هنا يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ما قالش نافقوا وتعلم المنافقين حتى يتبين لك الذين آمنوا وتعلم الكاذبين وكأن الصفة الأساس للمؤمن هي الصدق والصفة الأساس للمنافق هي الكذب لو حبيت تعرف المؤمن بصفة غير صفة الإيمان يبقى صادق عايز تعرف المنافق بصفة غير صفة النفاق يبقى كاذب يبقى تحقيق معنى الصدق هو ده أدي أول حاجة يرشدنا إليها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الآية اللي احنا خدناها هناك في الأسباب هنا بقى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين واخدين بالكم خواتيم الآية تذييل الآية والله عليم بالمتقين القصة بتقول إيه؟ إيمان بالله واليوم الآخر يبعث على التقوى فيحصل ايه تراقب الله في السر والعلن انت عارف ان ربنا يراك انت تعلم ان ربنا اسمه الشهيد واسمه البصير واسمه الرقيب يعلم سرك وعلانيتك اسمه العليم اسمه الخبير المعاني دي فعلا انت مؤمن بها فتراقب الله في السر والعلن فيتحقق معنى التقوى انت فعلا تؤمن بالغيب ترى الجنة والنار كأنها رأي عين يحصل من الكلام ده ايه ان برضه يحصل المراقبة لله سبحانه وتعالى يبقى في صوت في ظهرك اسمه أنذرتكم النار فيتحقق التقوى الأمر الثاني الإيمان بالله واليوم الآخر الباعث على التقوى ومراقبة الله في السر والعلن بعد كده قال إيه إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم يبقى لما ارتابت قلوبهم وقعوا في النفاق يبقى الموضوع في العلاج يبقى إيه اليقين الجازم الذي يتولد عن العلم نرجع تاني نقول اهو يقين وعلم في نفس الوقت هتلاقوا الآيات في نفس المقطع جت آية إيه قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون ده بيقول إيه عن المؤمنين عندهم إيه عندهم يقين بصدق الخبر والوعد والوعيد مش كده انتوا مش انتوا بتتربصوا من كده طب احنا احنا بقى موقنين بان ربنا سبحانه وتعالى سيهلككم ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا وانتوا بالنسبة لكم ايه هل تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين بالنسبة لنا النصر أو الشهادة العلاج الرابع الذي أرشدت إليه الآيات خواتيم هذه الآية قالت ايه وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون يبقى صدع أساس عند المنافق ان هو ايه متذبذب متردد لا يعرف اتخاذ القرار فبتقول في العلاج قرار شجاع طب وايه الباعث على القرار الشجاع حسن الظن ما انت لو محسن الظن هتاخد القرار عارف ان ربنا سبحانه وتعالى سيخلف عليك ان ربنا لن يضيعك انك بتعامل رب كريم وان النعمه دي نعمته فانت بتعامله هو انا مر عليا هذا الاسبوع عند بعض التجار مارر كده جالس عند واحد فيتكلم ومش ملتزم بس هو فاهم الاصول اصول الرزق بتيجي ازاي مش ملتزم ولا حاجه بس هو فاهم يقول لك لما بيجي يطلع بيطلع صدقات بيطلع صدقه كده لانه جرب ان هو يفتح معرضه وما فيش حد عايز يجي ولا حد يعمل يطلع صدقه ويحصل من وراها كذا وكذا وكذا لقيت واحد بيقول لي ان فلان الفلاني فاتح عنده مجموعه محلات ما شاء الله عامل اداره اسمها اداره الصدقه كل يوم يحسبوا الحسابات وكل يوم يتصدق بصدقة بيحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن الإثم والشيطان يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة فكل يوم يطلع كده فما شاء الله لا قوة إلا بالله ده اللي فهمها بقى فاهم الموضوع بيمشي إزاي هو ده فاهمين حسن الظن بالله يؤدي إلى هذا القرار الشجاع لو لقيت نفسك ما بتعرفش تاخد القرارات دي يبقى اتهم ظنك بربك فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم هو ده اللي سبب لك الردى ده ان انت مش قادر تاخد القرار في مشكلة منبعها سوء ظن بالله الامر الخامس جاء في قوله تعالى ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ايه ده بقى صدق الارادة وده بيدلل عليه بايه لو انا عايز اعرف ان انا صادق في ارادتي ولا لا بمدى الاستعداد للطاعة هو انت بتتهيأ للطاعة ولا لا وبذل وسعك فيها يعني انت لو انت صادق في طلب القرب من ربك وعارف مثلا ان من اعظم هذه الاسباب قيام الليل مثلا فانت بتتهيأ له بتتهيأ للقيام بمعنى ان انت لا على كده هيضيع القيام حاطط هدف في حياتك اسمها كده في نفس الوقت لما تقيم الليل بتبذل وسعك فيه ولا لا طيب العلاج الخامس صدق الإرادة فإن الإمداد يكون على قدر الاستعداد الأمر السادس الانفعال بقضايا المسلمين علاج للنفاق ان انت تهتم بامر المسلمين وان تحب ان يمكن لاهل الايمان في الارض يقول الله وظهر امر الله وهم كارهون انا بقول الكلام ده بالذات في المشاكل اللي هي بتحصل بسبب التيارات والاتجاهات والحزبيات واختلاط الامور يظهر امر الله على الحق على ايدي على ايد غيري بس يظهر امر الله نحن لا نكره نسأل الله تعالى أن يمكن لدينه في الأرض على الأقل يمكن لدينه على حد من أهل الإيمان صحيح حتى لو عنده بعض الأمور وينصلح الأمر من الداخل بعدين بس يظهر أمر الله بدل ما احنا عايشين فيما نحن فيه فلا نكره ذلك بس في وقت من الأوقات كانوا بعض الإخوة يقولوا والله لو حصل إن فلاني والفلاني يعني هم اللي صارت لهم الدولة ليستمرن الجهاد في سبيل الله معهم مش للدرجات دي يعني ماشي في اختلاف وفي مشاكل بس مش لدرجة ان احنا يعني نعاملهم معاملة غيرهم يعني لازم يبقى عندنا قواعد في التعامل من أهل البدع ومن المجتمعين معك ومختلفين معك في بعض القضايا ويتحطوا في أنهي طائفة مسائل محتاجة ضبط الأمر السابع لا تكن من أصحاب المنطق التبريري ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هتلاقي في نفس المقطع برضه قوله لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون عشان كده ادي المرة الثالثة بقولها لكم تاني على مدى المحاضرتين اللي فاتوا والمحاضرة دي كمان بطلوا معلش وبطلوا بس ولكن وأصلي والمعاني دي كلها اعترف بذنبك قبل أن تعترف فيقال فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فدلوقتي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي مقصرين نعم من غير لو ومن غير بس ومن غير لكن أيوة كده إحساسك بده يتولد عنه العمل في الحال إنما هو اللي بيريحك إيه لكن بقى التبرير بس وتحط الشماعة وتعلق عليها كل المشاكل في حياتك كل حاجة تيجي تروح حاططها هنا الشاب لما اتجوز لما يتجوز لما يعني أهيئ مناخ كويس لأسرتي يعني أسيبهم كده اللي وصلت له ده أرجع فيه ما ينفعش فلازم أأمن لهم مستقبلهم فأأمن بقى للعيال مستقبلهم عيش بقى في القصة دي للصبح تأمن للعيال في مستقبلهم كل حاجة عشان يعيشوا برضه في نفس المستوى الاجتماعي وبرضه عشان خاطر كذا وهي برضه هكذا مشاكلك أنت الإيمانية محطوطة برضه بشوية حاجات من اللي حواليا والبيئة تلاقي واحد يقول لك أنا عايز أسافر عشان أهرب عشان اللي حواليا كله ما ينفعش واحد يحط الموضوع كله أنا بس لما أخد ثلاث أربع خطوات في طلب العلم يبقى ساعتها الأمور هتتصلح واحد راكن على ان هو يقوم بمشروع معين دعوي الحاجه ساعتها يبقى الامور تتصلح كل واحد راكن له على شويه حاجات حاططها كده وحاطط عليها كل مشاكله انما تصلح من جوه لا لا لا فلا تكن من اصحاب هذا المنطق التبريري الامر الثامن جاء في كيفيه طرد الحسد قلنا من الاسباب الايه الحسد ازاي يعالجه عالجه بايه بقى قال ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيبه يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فطرد الحسد بالرضا وشهود النعمة وذم الدنيا الأمر التاسع بعديها على طول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إذا هو مولانا شهود اسم الله الولي يعني ايه شهود اسم الله الولي تحقق هذا الاسم في قلبك ربك وليك خدوا بالكم من المعنى ده قوي عشان قضية الاعتصام اللي احنا هنقعد عليها شوية في الدرس الجاي ربك وليك يعني تفوض أمرك كله له هو ناصرك هو مدبر أمرك الله مولانا ولا مولى لكم هو كده المعنى ده مترسخ في القلب ولا أنت معتمد على غيره معتمد على إمكانياتك الشخصية أو على اسمك أو أي, أي شيء قلبك راكن عليه متعلق بغيره سبحانه وتعالى هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ده الأمر العاشر تحقيق التوكل وأيضا هذا بحسن الظن زي ما قلنا في هذا الكلام هتلاقوا ان الكلام كله بيقول حول معاني واحدة بس أنا بتأمل سورة التوبة الأول عشان نقراها كده ونستخرج منها هذه الدروس وهذه الأمور عشان نضع خطة العلاج سنتوقف عند هذا ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى ما بقي من المعاني التي وردت في سورة التوبة ثم نتدارس الآيات الخاصة بسورة النساء ونضع الأمر في مجمله إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة الواجب العملي خلال هذا الأسبوع حفظ سورة التوبة وإن شاء الله الأسبوع القادم هنصلي بها الواجب الثاني احنا قلنا ورد المحاسبة لازم يكون بين ايديكم أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم